الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه الحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله على كل شيء والحمد لله من كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما توطن قوم المساجد إذا تبشبش الله لهم كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات لازلنا مع أشرف خلق الله على الله سبحانه وتعالى الأنبياء مع قصد الأنبياء مع هؤلاء الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتخذهم قدوة وأسوة مع أفضل نماذج البشرية عبر التاريخ مع هؤلاء الذين استمروا وحملوا راية الحق في مختلف الأزمان والعصور في صراع الحق والباطل أمام الشيطان وجنوده وأعوانه مع أعبد خلق الله وأتقى خلق الله مع أحسن الناس خلقا أنبياء الله سبحانه وتعالى واليوم مع قصة نبي بدأت رسالته ولم تنتهي بعد بدأت رسالة هذا النبي وهو نبي معجز يعني نبي جعل الله سبحانه وتعالى جعله الله سبحانه وتعالى آية للعالمين نبي الله عيسى سيدنا عيسى يعني الله سبحانه وتعالى ذكره في أكثر من 25 موضع في كتابه الكريم تقريبا 25 موضع في القرآن وذكر مريم تقريبا 34 مرة في القرآن الكريم يعني ذكر مريم كان أكثر من ذكر عيسى عليه السلام نبي من أولي العزم من الرسل صاحب عزيمة أكبر خمس عزائم عبر التاريخ مسح الأرض شرقا وغربا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نبي من أنبياء بني إسرائيل بدأت رسالته وهو النبي الوحيد الذي بعث وهو طفل رضيع يعني كل الأنبياء بعثوا عند الأربعين النبي الوحيد اللي بعث وهو طفل رضيع وتكلم برسالة كان عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم سليل آل عمران وإليهم انتهى هذا النسب أو انتهى هذا النسل إن ما عادش من آل عمران أحد عيسى الوجيه في الدنيا والآخرة عيسى السابق السابقون السابقون أولئك المقربون هذا الرجل الذي جعله الله من المقربين عيسى ابن مريم ذلك الرجل الذي عليه الاختلاف حتى هذا الزمان يعني حتى زماننا هذا حتى زماننا هذا ان أكثر أهل الأرض يكفرون بالله يدعون زورا وكذبا وبهتانا على نبي الله عيسى ان احنا عيسى الذي ينزل في آخر الزمان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عيسى لم تنتهي بعد إنه سيعود مرة أخرى يكلم الناس في المهدي فكلمهم في المهدي ثم يعود يكلمهم كهلا يكلم الناس في المهدي وكهلا فيعود مرة أخرى ليستكمل رسالته غير أنه هذه المرة تكون رسالته في حمل راية التوحيد وراء النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عيسى ابن مريم او في يعني هياتي معانا احنا هنطول شويه مع سيدنا عيسى يعني لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم زي ما عشنا شويه كده مع سيدنا موسى ان شاء الله هنعيش شويه مع سيدنا عيسى يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمار بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب نزول الملحمه او ظهور الملحمه وظهور الملحمه فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية ظهور الدجال وظهور الدجال نزول عيسى بن مريم ان هيحصل هيحدث في آخر الزمان ملاحم قتال ملحمة القتال ما بين المسلمين واليهود الأديان الثلاثة ولك أن تتخيل أن رموز ال- أو مآرز الإيمان بيت المقدس والمدينة والملحمة وتحريز الجبال أو تحريز العباد كما يفعل عيسى بن مريم في آخر الزمان بعد أن يقضي على المسيح الدجال ويحرز العباد إلى الطور حينما يواجه يأجوج ومأجوج شاهد أن سيدنا عيسى مهمته بدأت ثم لم تنتهي وسينزل مرة أخرى ليضع الجزية ويكسر الصليب ويذبح هذا الخنزير الذي يأكله أو يستحله هؤلاء ثم يعلنها صراحة أنه عبد من عباد الله وأنه تابع للنبي صلى الله عليه وسلم في سور في القرآن تحدثت عن عيسى بن مريم لكن لم يذكر الله سبحانه وتعالى عيسى بن مريم بسورة يعني لم يفرد الله سبحانه وتعالى عيسى بن مريم بسورة من سور القرآن كما أفرد يوسف مثلا أو نوح عليهم السلام غير أن هناك سورة باسم مريم وسورة باسم آل عمران وهي من أطول سور القرآن فتعالوا نبدأ قصة سيدنا عيسى من الأول خالص من أول آل عمران من أول جد عيسى وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقص علينا هذه القصة لنعلم التاريخ ولنعلم الحقائق من العليم الخبير قصة سيدنا عيسى أو قصة الأنبياء عموما قصص غيب والغيب لا نعلمه إلا بدليل صريح يعني أنت شفت الغيب ما تعرفوش فلا تصدق شيئا من الغيب إلا بدليل صحيح صريح إما من كتاب الله وإما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا هتكلم في الغيب إزاي وأنا ما عنديش شيء دليل واضح على هذا الغيب غير أنني أصدق ربي وأصدق كلام ربي وأؤمن بربي فالغيب ليس له مصادر يعني الغيب ما ينفعش انك تألف فيه ما ينفعش انك تخترع فيه ما ينفعش انك تفتي فيه ما ينفعش انك انت ايه اصل إيه ما هي كده مش راكبه راكبه دي ومش راكبه ده لما كنا احنا ايه في تجاربنا الشخصيه انما شيء من من انباء الغيب هذا يحتاج الى دليل واضح صريح لذلك لما ضل النصارى في عيسى بن مريم لانهم قاسوها بالتجارب وكان ينبغي عليهم أن يرجعوا إلى كتابهم الله سبحانه وتعالى في آل عمران قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وكان المدينة يسكنها اليهود ثم بعد ذلك انتشرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ النصارى يسمعون عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء وفد النصارى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مجادلات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود وبين اليهود والنصارى وأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يجادلهم بالتي هي أحسن أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من هو عيسى بن مريم مريم كانت مكية سورة مريم كانت مكية لكن آل عمران كانت مدنية فدعونا نبدأ بسياق القصة تاريخيا اللي هي من قصة آل عمران لو احنا هنبدأ بترتيب النزول هنبدأ منين من مريم لكن احنا لان احنا عايزين نجيب جد اللي هو والد مريم فنقول ايه عمران يقولوا وعمران احد عمرانين كان في اثنين عمران عندنا في عمران ابو موسى موسى بن عمران كما في لما مر النبي صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء نوع السلام وهو في الاسراء احنا عارفين نبي عليه السلام ربنا اسرى به من المسجد الحرام الى المسجد الايه الاقصى قبر سيدنا موسى فين يا جماعه احنا عشنا مع سيدنا موسى فتره طويله قوي ما تحبطونيش عشان خاطري قبر سيدنا موسى في سيدنا موسى مات فين في التي فين كان فين يعني جد والله التي دي دي مرحله على فكره مش مكان في سيناء في سيناء سيدنا مو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رحلته من الاسراء من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مر بايه بسيناء فمر بقبر موسى عليه السلام فوجد موسى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت موسى بن عمران مصليا في قبره وجد سيدنا موسى في القبر بيعمل ايه بيصلي فيقولوا هذا عمران هذا رجل صالح من بني اسرائيل وهو والد موسى وهارون وطبعا أم موسى معروفة فهذا أول عمران في عمران تاني بقى اللي هو مريم ابنته عمران عمران التاني ده عمران أيضا رجل من بني إسرائيل رجل صالح وهو من بعد موسى عليه السلام بسنين طويلة اللي هي ما بين موسى وبين عيسى عليه السلام عليهم السلام عمران ربنا سبحانه وتعالى اصطفى عمران لا اصطفى آل عمران اللي هي زوجة عمران ولا يعلم اسم هذه المرأة يعني احنا عندنا في القرآن وهيجي معانا عندنا في القرآن اسم أم موسى أوحينا إلى أم موسى أخت موسى امرأة نوح زوجة عمران امرأة عمران لم يذكر يذكر الله سبحانه وتعالى اسم امرأة وذكرها الله سبحانه وتعالى مثل ما ذكر مريم أكثر من ثلاثين مرة باسمها بل سورة في القرآن باسمها تعالوا نشوف مريم من الأول خالص عمران إن الله اصطفى الاصطفاء اختيار تفضيل الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته الله سبحانه وتعالى يختار الناس على علم الله سبحانه وتعالى يصطفي من يشاء يصطفي من كلامه ما يشاء يصطفي من أيامه ما يشاء يصطفي من خلقه ما يشاء يصطفي من ملائكته ما يشاء اصطفى اصطف... إن الله اصطفى آدم سيدنا آدم اصطفاه الله سبحانه وتعالى على سائر المخلوقات بإيه؟ بالعلم علم آدم الأسماء كلها وبحمل الرسالة إني جاعل في الأرض خليفة فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون آدم هو حامل, حامل رسالة التوحيد في هذه الأرض أن يكون هناك مخلوق يعبد الله على إرادة فخلق الله سبحانه وتعالى آدم وتعجبت الجن وتعجبت الملائكة فيما خلق هذا المخلوق الذي خلقه الله ممددا في أرض الجنة غير أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه ليه؟ ليكون خليفة إما خليفة للجن الذين كانوا يسكنون الأرض وسفكوا الدماء وإما خليفة يخلف بعضهم بعضا وإما خليفة أي قائم بأمر الله سبحانه وتعالى في الأرض اصطفى الله آدم على العالمين على سائر المخلوقات ونوح سيدنا نوح اشمعنى سيدنا نوح ليه ما قالش إن الله اصطفى آدم وإبراهيم وإبراهيم هو خليل الله وإبراهيم حقيقة من أهل الاصطفاء ليه قال ونوح قولوا يا عادي أول بشر بعد آدم إن قبل نوح أو في عهد نوح جاء الطوفان الطوفان قضى على من يسكن في هذه الأرض ثم بدأت البشرية مرة أخرى في عهد نوح فاصطفى الله نوحا لبداية الخلق مرة أخرى لحمل رسالة التوحيد ذرية من حملنا مع نوح هؤلاء الذين حملوا التوحيد مرة أخرى كانوا من نسل نوح إنه كان عبدا شكورا ثم جعل الله من يحمل رسالة التوحيد في اثنين في آل إبراهيم وآل عمران هؤلاء حملت الراية منذ خلق آدم إلى يوم القيامة آل إبراهيم الأنبياء إسحاق يعقوب يوسف بنو إسرائيل الأسباط موسى هارون داود سليمان أيوب عد بقى الأنبياء حتى زكريا ويحيى وعيسى بن مريم من الناحية الثانية من إبراهيم إسماعيل ثم النبي صلى الله عليه وسلم وآل عمران وخص هؤلاء لشرفهم زوجة عمران زوجة عمران يا جماعة عملت حاجة غريبة هو هيقولوا زوجة عمران هل الأولى ولا الثانية عمران الأول ولا عمران الثاني عمران الثاني في خلاف في التفسير على فكرة بس الأقوى لأن السياق جاي على كده قال تعالى ذوية بعضها من بعض إيه والله سميع عليم هذه ذرية ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ذرية حملت غاية الدين وحملت رسالة التوحيد عبر الزمان زوية وقفت للشيطان بالمرصاد زوية كانت أصحابه عزيمة في نشر دين الله اصطفى الله سبحانه وتعالى هؤلاء على العالمين يقولوا على العالمين يعني على كل الناس ولا على عالمي زمانهم يعني الله فضل بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين يقولوا على على على العالمين في إيه؟ في زمانهم ولا على العالمين عموما يقولوا على العالمين في زمانهم فهل هنا على العالمين في زمانهم وعلى العالمين عموما أيضا الخلاف موجود غير أنه الأقرب أنه على عالمي زمانهم في زوجية في الزوجية يعني وإلا فإن مريم ابنة عمران قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع يعني الرجالة ممكن تجد فيهم الكمال كمال الديني ولم يكمل من النساء إلا أربع عبر العصور النساء معروفة الأنثى بأنها لينة تحكم بالعاطفة والعاطفة أحيانا كثيرا تمنع الرجل أو تمنع الإنسان أن يقيم أمر دينه قلبه مش جايبه إما حبا أو خوفا أو رجاء فقال كمل من الرجال كثير يعني عبر العصور ولم يكمل من النساء إلا أربع مين الأربع مريم ابنته عمران وآسية بنت مزاحم اللي هي امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم والله سميع عليم أي أن الله سبحانه وتعالى عليم بمن يصطفي سميع لجميع دعوات المخلوقات والمخلوقين قال تعالى إذ قالت امرأة عمران انتقل الكلام مباشرة من الاصطفاء إلى قالت امرأة عمران يا جماعة احنا كلنا بنتكلم لكن في كلام أهم من كلام تخيلوا ان واحدة بتتكلم فربنا سبحانه وتعالى يأخذ هذا الكلام ثم يعلمه للناس بعد ذلك ان كيف تقبل الله سبحانه وتعالى هذا الكلام ثم جعله الله سبحانه اللي بيتعلم الكلام ده اللي بينزل بالكلام ده مين جبريل امين السماء على مين على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقص عليه قصه ان واحده قالت طب ما تقول طب ما النساء طول النهار بتتكلم طب ما الرجال طول النهار بيتكلموا لا لا لا ده مش اي كلام إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم زوجة عمران حملت فلما حملت وهبت ما في بطنها لله معاك فلوس لما واحد بيطلع فلوس لله بيبقى ايه بيقول لك أنا طلعت أنا أنفقت أنا تعبت لله امرأة عمران مش طلعت فلوس مش طلعت وقت مش قعدت شوية تعمل حاجة وبعدين قعدت عليها عشر سنين تقول لك ده أنا إيه ده أنا عملت لله إحنا يا عم والله بنصلي لا لا لا المرأة مات زوجها وهي حامل أو بعد الولادة بقليل يعني لما ولدت مريم كانوا بيفكروا منها يكفلها اللي يكفلها مين قلنا قصة سيدنا زكريا قبل كده اللي يكفلها رجل قالوا من يكفل ابنة إمامنا مين اللي هيكفل يا جماعة ابنة الإمام عمران ف عملوا قرعة اشتهد ان المرأة زوجها مات وهي سليلة الأكابر ست صالحة معروفة في وسط قومها بأنها من الصالحات زوجها رجل صالح مكفيين فإذا بالمرأة تفعل فعل غريب عملت إيه قالت إني نذرت لك ما في بطني وحرر مين يا جماعة حد كده جاي له مولود يقول ابني ده لله ابني ده لله يعني ايه لله يعني أنا وهبته لله ده يشتغل لربنا بس عايز أقول لكم أن بنو إسرائيل في هذا الزمان أن بني إسرائيل في هذا الزمان كانوا متقدمين جدا في الطب من آيات عيسى بن مريم الآيات القوية التي دل التي دلت على أنه رسول من عند الله أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله بل ويحيي الموتى بإذن الله ما قالتش أنا ابني هيطلع دكتور زي أطباء بني إسرائيل إنما قالت إني نذيت لك ما في بطني محررة يا رب هذا لك كلمة محررا من الحرية يقول الحرية نوعان حرية من الرق وحرية من الشهوات ان انسان مربوط بشهوته مقيد ومفيش حاجه يا جماعه للناس اللي بتقعد تتكلم في الحريه مفيش حاجه اسمها حريه مطلقه يعني في كل دول العالم عبر جميع العصور والازمان مفيش حاجه اسمها حريه مطلقه ان الحريه دائما مقيده الخلاف دايما في اللي بيتكلم في الحريه الخلاف دايما في ايه ان هو يرفض ان تقيد الحريه بقيود الاسلام يعني يقول لك انا حر حر تعمل ايه يعني يعني ينفع تاخد عربيتي وانت ماشي يقول لك لا دي سرقه طب ما انت قيدت الحريه اهو ينفع يعني تخبط على الباب تاخد مراتي وتمشي يقول لك لا دي خصوصيات طب ما انت قيدت الحريه اهو اذا انت الخلاف دائما في قيود هذه الحريه انما لما بتتكلم في الحريه ما بتتكلمش على الحريه في اطلاقها لان كل العالم يعلم ان الحريه قيود واحد ماشي في الشارع عجبه إيه حاجة واحد تاني واخدها وماشي يقول لا دي مش حرية حد قال كده قبل كده ان دي حرية فدايما هم يطلقون الحرية والحقيقة هم يختلفون على قيود الحرية انهم عايزين الحرية تبقى بايه بدماغهم فهم يرفضون الشرع ثم يضعون قوانين من عند انفسهم والله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب ليحكم به الناس بين بعضهم البعض فالخلاف يبقى على إيه؟ على القيود خلينا نتكلم في حرية حرية الإنسان من العبودية وهذا أمر به الإسلام لما دخل ربعية على رسل فقال من أنتم قال نحن قوم ابتعثنا الله نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ظلم الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة منهج تربوي واضح جدا يعرف أصوله ومنطلقاته انتوا فين احنا جايين ليه احنا مش جايين عشان نعيش دنيا نحن نفرح بالموت أكثر من فرحكم بالحياة كلام في غاية الوضوح ان جاء الإسلام لتحرير الناس من الرق ان هل يا جماعة الإسلام هو الذي أتى بالرق يعني لما الإسلام بع... لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان قوانين الرق هو الذي أرساها لا مجتمع أصلا كان فيه رقيق بل جاء الإسلام دائما لتنظيم هذه العلاقات البشرية وكان دايما ايه عتق رقبة عتق رقبة عتق رقبة فحض الإسلام على تحرير العبيد تحريرهم ليه عشان يفجروا في الارض عشان يزنوا عشان يعبدوا اصنام عشان يسجدوا لصليب عشان يعبدوا بوذا لا لا لا تحريرهم من ضيق افق الكفر والشرك الى نور التوحيد محررا رقم اثنين في التحرير ان هو الحريه من الشهوات تعس من قيدته شهواته تعس وانتكس نوع عشان نقول كده تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار عبد الدرهم وعبد الدينار يعني مش بيجيب الدرهم والدينار ويسجد لهم ركعتين يعني يوم حاطط كده يوم جايب 5 جنيه دلوقتي بقت ال 5 جنيه بقى لها قيمه ما عادش لها اي قيمه يجيب ال ال 100 دولار ويسلمهم ركعتين لا لا مش المقصود مطلقا عبد الدرهم وعبد الدينار يعني ان هو بيجيبهم يسجد لهم انما المقصود ان هو يحركه الدرهم والدينار يقول لك ابجني تجدني يعني اديني فلوس هتلاقيني موجود اول ما انت ما تدينيش فلوس يبقى انا كده ايه آه ما تجيبش همها فبقى الرجل مع مصلحته فقط مع ماله انما اصلا بيقول هذا الذي يحركه المال فقط لا مبادئ له ولا قيم ولا منطلقات ولا منهج له هذا تعيس وسيزداد تعاسة ليه؟ لأنه قيدته الشهوات أهم حاجة عنده شكله عند الناس أهم حاجة عنده منظره أهم حاجة عندها هيقولوا عليها إيه مقيدة واحد أهم حاجة عنده هياكل إيه واحد أهم حاجة عنده هيلبس إيه واحد أهم حاجة عنده منصبه فين نوع أصلا يقول تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة خميلة الثياب الجميلة أهم حاجة عنده إن هو يبقى لابس ثياب جميلة حلال حرام الناس أولويات ما عندوش أي مشكلة خالص إنه يعمل أي حاجة أهم حاجة الثياب النبي صلى يقول تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش يعني لو تشوك يا رب ما ربنا ينزع منه هذه الشوكة ده اسمه مقيد عشان كده يقولوا الطريق إلى الله يحتاج إلى الحرية إنك تتحرر تتحرر من ايه من قيود الارض ان يكون قلبك حر يعني ايه قلبك حر يعني مش مربوط ما بقاش فيه اغلال في حاجات يا جماعه اغلال جوه القلب كده يجي القلب يطلع مش عارف يطلع ليه حاجه شداه حاجه ماسكاه اقول لكم حديث واديله جايزه اللي يكمله ماشي خلي الجائزه لحد المره الجايه كمان يعني هديكم مساحه كمان ناقصا يقول ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن يعني قلب المؤمن يتحرر يبقى ما عادش فيه اغلال ما عادش فيه قيود لو حافظ على هذه الثلاث يبقى قلبه حر يستطيع ان يتحرك في اي مكان عارفين نهايه الحديث ايه النبي صلى يقول طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله بيقول ان واحد راكب فرسه وهو اللي بيحركه ايه عكس بقى عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميسه وعبد الخميله خميسه يعني بطنه والخميله يعني ايه ثيابه اللي تحرر من كل هذه المظاهر المجتمعيه واصبح قلبه يحركه فقط رضا الله طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله النبي صلى يقول اذا كان في الساقه كان في الساقة وإذا كان في الحراسة كان في الحراسة يعني بيتحرك اللي بيحركه دينه مكانه يتحط في ان هو يسقي الناس يسقي الناس مكانه يتحط ان هو يبقى في حراسة الجيش يتحط في حراسة الجيش ايه بقى الثلاثة التي لا يغن عليهن قلب مؤمن ماشي ادي واحدة هتاخد تلت الجايزة اخلاص العمل لله قولوا ثلاثة يا جماعة مش صعبين إخلاص العمل لله ماشي قول يا شيخ عبد الله أنا مش هقول اتعبوا شوية ها ايه مفيش شبكة ماشي طيب انا برضه مش هقول اتعبوا شوية عشان لما هتتعب فيها هتعرف تتخلص ازاي من اغلال القلب ان ازاي قلبك يتخلص من أغلاله يبقى ما فيش قيود يعني ما جاي حد يفكرني ليه ليش معنى التاب دول بالذات اللي انت قلبك هيتخلص بها من كل القيود ليصبح قلبك حر امرأة عمران قالت إني نذيت لك ما في بطني محررا قالت له يا رب ليس معي أي شيء إلا ما في بطني وهو لك الواحد بيبقى معاه عنده مقتنيات أموال ثياب طعام ثم هو يبخل به على الفقراء بل يبخل به على إخوانه يعني ممكن مثلا عبد الله مثلا عنده عنده مثلا جاكيت مثلا وجديد ومحطوط في الدولاب وما ما يلبسوش مثلا عشان كان كبير عليه هو صاحبه هو قاعد جنبه هو اديله اديله جاكيت يا عم يفضل حاطه في الدولاب لحد ما يبوظ هو جديد ليه ان الانسان يخرج افضل ما عنده لربه يقول لك انا هحفظ القران وبعد كده يجي يعمل ايه يا عم الشيخ ماجد يجي قاب هو بعد ما رجع من الكليه وتعبان وخلاص مش قادر يقول لك بقى جاب المصحف كده انا هحفظ اهو وبعد كده يقوم نايم يعني افضل وقت الحفظ فيه اللي انت هتموت فيه ده ان لما يجي يدي وقت للدعوه بعد ما يخلص مزرعه الدواجن بعد ما يخلص خالص والفراخ تطلع والموسم يخلص ويقول لك بقى والله احنا محتاجين نعبد ربنا انا ما بكلمش على حد الشاهد ان المرأة اخرجت افضل ما فيها افضل ابنها بنتها ما كانتش بتعرف هنشوف دلوقتي كيف ان الله ابتلاها بهذه الكلمة الست قالت كلمة ربنا ابتلاها بيها انت قلت كده انت قلت كده احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون امتحان على طول مباشر في هذه الكلمه إني نذيت لك ما في بطني محررة الحديث النبي عليه الصلاة قال ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن أول حاجة إخلاص العمل لله يعني إخلاص العمل لله يعني يكون قلبك ليس فيه إلا الله فلا يحرك قلبك إلى الله وده هيتخلص هتتخلص به من نوازع النفس إن النفس عندها حب ظهور عندها حب تكبر عندها حب تسلط عندها تبقى لها هيئة ومنظر عند الجميع أنا مش عامل كل ده كل ده ما عادش عندي فيه إشكال فتخلصت من كل نوازع النفس بإخلاص العمل لله رقم اثنين ومناصحة ولاة الأمور ليه مناصحة ولاة الأمور إنك أنت ولاة الأمور اللي هم العلماء والأمراء لما تيجي تروح تكلم رئيس من الرؤساء أو وزير من الوزراء تقول له اتقي الله واحكم بالعدل وبطل تقتل وبطل تظلم هيعمل فيك ايه هيقول لهم خدوه على طول مش هيتكلم اصلا لا لا ده انت اعوانه من قبل ما انت تقول الكلام ده هم اللي هياخدوك من غير ما يوصلوا له اصلا لذلك فمناصحة ولاة الأمور وكذلك العلماء لما تيجي أنت هتتكلم على هتنصح عالم طلبة العالم هيعملوا فيك إيه؟ هيبدعوك طبعا يقينا هيبدعوك يعني يعني يفسقوك ويكفروك ويجهلوك كل حاجة إلا قليلا مناصحة ولاة الأمور معناها إنك أنت يبقى ليس في قلبك مهابة لأحد إلا الله إنك تحرر قلبك من أي خوف دي أغلال أغلال بتبقى تقيلة في القلب تيجي تحط حاجة في القلب مش عارف يوزن حاجة متقلاه خوف او مهابة الناس اوجه الناس ازاي الثالثة لزوم جماعة الناس احنا اتكلمنا في جماعتهم قلنا ان هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او الذين اجتمعوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان انت تلزم الجماعة المسلمين دي اشكال اسهل حاجة عندك تعمل ايه لو واحد اختلف معاك يا صاحبي اسهل حاجة تعمل ايه تعمل ايه تعمل block بيقوم يخصمه يقوم يسيبه ويمشي اه يقوم يسيب المجموعة ال group بس دي كانت عقاب على فكرة ما كانش ده كان كان نوع من انواع العقاب يعني اه ماشي واحد صفر ان اسهل حاجه ان هو يعمل ايه ان هو يسيب ان هو يترك ان هو يبتعد ان هو ينعزل لكنك تلزم جماعه الناس اشكال اشكال حقيقه الناس متعبه الناس فيها من الايذاء شديد انك تصبر على اذى الناس مهما اذوك لطاعه الله الثلاث حاجات دولت لما انت بتتخلص منهم او لما انت بتبتعد عن مضاداتهم انك تحرص انك تبقى دايما بتنصح انك تحرص ان يكون عملك لله انك تحرص على اجتماعك مع اخوانك ومع الصحبة الصالحة ومع النصيحة وقبول النصيحة لو انت حرصت على دولت بيكون في الغالب قلبك حر يعني حر يعني ملوش قيود المرأة نزلت ما في بطنها محررا فابتلاها الله ابتلاها الله بايه هي كان نفسها في ولد وكانت متخيلة ان اللي هيجي ولد عارف يقول لك لو جت فلوس هطلعها لله تقوم الفلوس جت قليله شويه ما عادتش على قد يا دوب لما افضى بس هعمل حاجات كتير قوي للدين يوم ما يفضاش قوي يفضى نص نص هعمل ايه مفيش وقت ابتلاها الله سبحانه وتعالى لما قالت نزلت لك ما في بطني محررا فقال إيه فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت الست قالت أو ربنا سبحانه وتعالى يحكي قال فلما وضعتها ذهبت إلى ربها تعترف وتقول يا رب ليس معي أي شيء إني وضعتها أنثى فربنا سبحانه وتعالى يعقب يقول والله أعلم بما وضعت فالله هو الذي خلق هذه الأنثى في رحم هذه المرأة انظروا إلى حكاية حال هذه المرأة انظروا إلى قرب هذه المرأة من ربها وكثرة إقبالها على الله إن كل ما تحصل حاجة تعمل إيه تطلع تيجي على ربنا كل ما اي مستجد جديد الست بتكلم مين بتكلم صاحباتها بتعمل اجتماع فقط بينها وبين ربها رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت قال تعالى وليس الذكر كالانثى ليس الذكر كالانثى دي محتاجه دارس خصوصا في الزمن اللي احنا فيه ده ليس الذكر كالانثى نحفظها يا جماعه ليس الذكر كالانثى ليس الذكر كالأنثى واضحة ولا ازاي يقولوا هل سوى الله سبحانه وتعالى بين الذكر والأنثى في مواطن يا جماعة سوى الله فيها بين الذكر والأنثى في التكليف أصل التكليف يعني كل الذكر والأنثى مكلفين ولا في ذكر مكلف ومش وذكر مش مكلف وانثى مكلفه وانثى مش مكلفه الكل مكلف فيقول لك سوى الله بين الجميع في التكليف يقول لك الذكر لغة يعني من الصلابة يقول لك الحديد الذكر يعني الحديد الصلب والحديد الأنثى يعني الحديد اللين فالأنثى من اللين والذكر من الصلابة فالله خلق بعض مخلوقاته من البشر فيهم صلابة عشان كده لما تلاقي راجل فيه ميوعة وليونة بيبقى بينافي فطرته والمرأة إذا وجدت فيها صلابة وشدة بتنافي فطرتها ان الاصل كتكليف ربنا سوى بين الذكر والانثى في اصل التكليف والله سبحانه وتعالى جعل الذكر والانثى بينهم تفاضل ليس بالذكوريه ولا بالانوثه انما ان اكرمكم عند الله يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله مكان ذكر هل ان اكرمكم عند مكان انثى انما قال ان اكرمكم عند الله أتقاكم فمعيار التفضيل بين البشر عموما هو التقوى لكن ليس الذكر كالأنثى أن هناك مهام للرجل تختلف عن مهام الأنثى ومهام الأنثى تختلف عن مهام الرجل الرجل أمر بالحكم الرجل أمر بالجهاد الرجل أمر بالقضاء الرجل أمر بمهام ساقة في الدين هل المرأة أمرت بالجهاد بالحج العمرة تعمل عمرة وحج لكنها ليست مكلفة بالجهاد أن الله سبحانه وتعالى خلق الرجل على هيئة وخلق خلق المرأة على هيئة ده يعني بتوع الطب فاهمين الفسيولوجي بتاع الراجل مختلف تماما عن نفسية الراجل غير نفسية الأنثى تصورات الراجل غير تصورات الأنثى دي حتة يعني مشاهد يعني معروفة الست لما بتكون زعلانة بتحب حد يسمعها الراجل لما بيكون زعلان بيحب يوثق م- معروفة يعني في نفسية الرجل تختلف عن نفسية طريقة تفكير الرجل تختلف الرجل عملي ما بياخدش باله من التفاصيل بي دايما بيتكلم في المجملات الستات تلاقيها بتفكر في لون تفاصيل تفاصيل تفاصيل كل حاجة آه، آه، في كل شيء ليس الذكر كالأنثى لذلك من المصائب التي ابتلينا بها في هذا العصر هو الخلط بين أصل التكليف وبين طبيعة المهمة الخلط بين التفضيل الخلط بين مهام الرجال والنساء فيقول لك الست لازم تخش في كل حاجة بتاع ايه يعني تخش في كل حاجة بتاع ايه الراجل لازم يخش في كل حاجة يعني مش فاهم الراجل هيقعد في البيت ي- ي- ي- يرضع الأبناء مش فاهم يعني الست هتخرج في الشارع تجاهد تطلع تجري ورا المجرمين وال- والمفسدين في الشوارع ايه ده أي عقل هذا ممكن تكون مفسدات بتيجي هو المفسدات ماشي إيه، ربنا سبحانه وتعالى عقب على كلام مريم وقال وليس ذكري كالأنثى المرأة بتقول وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم يقول له أنت ربيت عيالك إزاي قال له دعت لهم هو الدعاء الدعاء يا جماعة إيه، ينجي الدعاء بينفع أيوة الدعاء بينفع المرأة لما وضعت الأنثى وهي كانت كانت قد نزلت من قبل أن تكون هذه أو ما في بطنها لله محررا من كل شريك محررا من كل مقصد محررا آه، من كل غاية سوى رضا الله سبحانه وتعالى لما وهبت ما في بطنها لله ووضعتها أنثى قالت ربي إني وضعتها أنثى الله سبحانه وتعالى قال وليس الذكر كالأنثى والله أعلم ما وضعت وليس الذكر كالأنثى فقالت وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في البخاري ومسلم وده كان إشكال عند النصارى كبير قوي وكتير من من الناس قعدت تخوض في الحديث ده من على اعتبار ان هو لا ومش صحيح النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من مولود الا وينخسه الشيطان الا عيسى بن مريم وامه جاء لينخته فإذا بالحجاب النبي صلى بيقول إيه إن أي مولود بيتولد بيعيش الصراع كفاية صراع أول ما بيتولد مجرد ما بيتولد بيعيش الصراع الشيطان بي- بي على طول مطلقا عدو ينخسه عند مولده زوجة عمران قالت أعيذوها بك وذريتها من الشيطان الرجيم قالت يا رب احمي ما في بطني وذريتها فلما جاء الشيطان لينخس الطفل كعادته مع البشر وجد حجابا فلم يستطع أن ينخس مريم ابنة عمران ولا عيسى بن مريم كان الإشكال فين بقى هل ده معناه ان سيدنا عيسى هو افضل من باقي الانبياء وان هو افضل من النبي عليه السلام لا مش معناه كده مطلقا هل كل الانبياء نخسوا ولا لا لم يذكر الحديث هل نخس الانبياء ام لا انما ذكر الحديث ان عيسى ابن مريم لم ينخس هل ده معناه ان الطفل بيبكي فقط من نخس الشيطان لا الطفل بيبكي لانه هو لما بيخرج رئه بتتفتح فطبيعي ان هو يبكي لكن نخس الشيطان هذا شيء حقيقي دلنا الله سبحانه وتعالى عليه واخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم لنعرف ان الشيطان تبدا العداوه معه منذ ان كنا اطفال موضوع بسيط يعني مش محتاج كثير اشكالات ان يا جماعه الانسان يعيد اولاده من الشيطان الرجيم انك تعوز اولادك من الشيطان الرجيم انك انت تبقى دايما دائم الدعاء لاولادك ما تقوليش اه ينفع ده هينفع والله هينفع يقولوا كيف كان الحجاب كان الحجاب بايه بدعوة زوجة عمران قال تعالى فتقبلها ربها يا جميل فتقبلها ربها ربنا قال واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر إيه معيار القبول قال إنما يتقبل الله من متقين تقوى ان انت مش الحل انك انت تدي وخلاص ما انت ممكن تدي وقلبك ليس فيه تقوى قال اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ان اذا اردت ان تيسر للطاعه طاعه صعبه يا شيخ ماجد صعبه الاستمرار على الطاعه صعب الاستمرار على امر الله صعب خصوصا في مجتمع يعني مش هقول لك يناهضك على الطاعه يعني لما تكون عايز تعمل معصيه تلاقي المجتمع كله بيساعدك كل حاجه ميسره تيجي تعمل طاعه تلاقي ايه اعمل الشيخ يعني هي جت على يعني خلصنا كل حاجه وما جاتش الا دي تجد عوائق كثيره جدا وضغط مجتمعي شديد اذا اردت ان ييسر عليك الطاعه فاعطي واتقي وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الآية نزلت في الصديق لما كان ينفق ماله لعتق أو لعتق العبيد الذين كانوا يعذبون في مكة ينفق ليه بيجيب بقى فراخ طماطم لحمة عيش بيجيب تجارات بيجيب أموال بيجيب محلات لا لا لا لا, لا. إنما بينفق في الطاعة فقط هذا ييسر لليسر ربنا ييسر له أمره ييسر له طريقه تبقى الحياة معاه بالنسبة له سهلة لا واحد يقول لك يا عم أنا ما عرفتش أرتاح خالص أنت ما تعرفش أهلي عملوا أهلي عملوا معايا إيه عشان فقط فقط أطبق سنة اللحية واحد تاني يقول له إيه ده هم عملوا لك حاجة ده أنا طول عمري ما حدش كلمني خالص أحيانا الإنسان بييسر لطاعات واحيانا تاني واحد يجد مكابده طب كيف ندفع هذه المكابدات وهذه العوائق علينا بالايه العطاء والعطاء معاه تقوى يقول لك اعطى ما قالش انفق يقول لك دل ذلك على عموم العطاء انه بيعطي وخلاص ان انت النهارده جاي دلوقتي تقعد والتانيين قاعدين يتفرجوا على الماتش انك تعطي من وقتك تعطي من قلبك تعطي من مالك تقبلها ربها بقبول حسن ان ربنا تقبل المرأة تقبل ال ال ال هذه العطية طب انا اسف يعني هي العطية دي هتفيد ايه يعني واحدة هتقعد في الجامع بدل ما كانت تطلع بأي وظيفة من وظائف بني إسرائيل أصبحت إيه هتقعد في الجامع الله تقبلها تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا المرأة ولدت يا جماعة أبوها مات عمران مات فبدأ الناس وانظروا كيف يخلف الله سبحانه وتعالى على القوم الصالحين ان انت خايف على اولادك قوي يقول لك اسيب ايه للعيال اترك لهم عمل صالح اترك لهم علاقه طيبه بربك وما كنت لديهم ايهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم يقول لك فاستمع علماء بني اسرائيل مع زكريا وقالوا سيدنا زكريا بالنسبة لمريم زوج أختها اجتمعوا مع بعضهم البعض عايزين نكفل مريم الطبيعي جدا ان زوج اختها يكفلها وهو كبير عنها في السن مفيش فيها مشكلة فإذا بي بنو إسرائيل وعلماء بني إسرائيل لا يرضون يقولوا لا لا لا لا, لا. اعمل قرعة فألقوا الأقلام قالوا اللي, اللي في النيل أو في ال- في الماء وقالوا اللي هيمشي الناحية دي والقلم اللي هيمشي العكس يبقى إيه يبقى القرعة عليه فوقع على قلم زكريا فاقتلعوا مرة ثانية وقالوا إيه، ألقوا الأقلام على جمال وكل واحد له قلم ثم يأتي طفل يختار قلم من بعيد فاختار طفل قلم زكريا فأعادوها ثالثة تخيلوا ان علماء بني اسرائيل بي... بي... علماء بني اسرائيل يا جماعه كانوا يعني يعني إيه، هؤلاء اهل الديانه كلهم يقترع على من يكفل مريم ليه بصلاح عمران بصلاح زوجة عمران وبالفعل كفلها زكريا سيدنا زكريا عاد لها مكان تعبد ربنا فيه وامها تركتها للكنيسه فكانت طول النهار بتصلي وتجتهد في طاعه الله كان زكريا ياتيها بالطعام يوم دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا المفسرين يقولوا ايه يقولوا كانت إيه تأكل فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف امرأة عمران وضعت مريم وولدت مريم ولم تجد لها أب فتربت داخل البيعة أو الكنيسة إيه، تصلي لله وتسجد لله وتطيع أمر الله وكان ب- كانت بنو إسرائيل في ذلك الزمان إيه، ما بين آه، عابدين لله سبحانه وتعالى على التوراة كان الكتاب اللي في بني إسرائيل في الوقت ده كان إيه؟ التوراة والزبور الزبور اللي هو الكتاب الذي أنزل على داود عليه السلام فكانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى وكانوا متعبدين بالتوراة والزبور والمرأة تكثر من العبادة أنا عايز أقول بس ملمح إن يعني سبب تسمية السورة بآل عمران زوجة عمران إن السورة من أكبر سور القرآن ربنا يسميها آل عمران آل عمران أم مريم وأم زوجة زوجة زكريا زوجة زكريا ولد لها يحيى بمعجزة احنا اتكلمنا فيها في قصة سيدنا يحيى وقصة سيدنا زكريا ومريم ولد لها عيسى بمعجزة وقتل يحيى ورفع عيسى بن مريم وانتهى نسل عمران لكنك تقف مع نفسك لماذا يذكر الله سبحانه وتعالى لنا هذه القصة المطولة في أطول سورة من كتابنا بعد مئات السنين أو آلاف السنين بيننا وبين هذه المرأة ولماذا يقص الله سبحانه وتعالى علينا قصة هذه المرأة الصالحة القانتة وزوجتها انك تختار زوجة صالحة انك تختار زوجة طيبة مطيعة انك تختار زوجة قانتة لله ان زوجة عمران لما مات عمران وفت بعهدها مع الله ان زوجة عمران توكلت على الله في كل شيء زوجة إبراهيم آل إبراهيم تركت في الصحراء فرضت بأمر الله لما أمرها إبراهيم عليه السلام أن تهاجر معه ما قالتوش هقعد جنب ماما ما قالتلوش لا أنت خدتني من هنا لازم أقعد هنا امرأة قانتة مطيعة صالحة إن يبقى عندك معايير في اختيار الزوجة انك تبقى عندك معايير في التقييم هذه المعايير مبناها واساسها على الصلاح والتقوى ان زوجة عمران قالت إني أعيذها بك وذريتها إني نذلت لك ما في بطني إني وضعتها أنثى تقبل الله سبحانه وتعالى مريم ابنة عمران من زوجة عمران وكفلها زكريا وكانت أول كرامة لهذه التي أعاذها الله سبحانه وتعالى وذريتها من الشيطان الرجيم الرزق كان بينزل عليها رزق فكانت الصيف في الشتاء وفكانت الشتاء في الصيف وبعدين فجأة نزل عليها الملائكة قبل نزول جبريل نزلت الملائكة على مريم القانتة العابدة إذ قالت الملائكة يا مريم إن, يا مريم إن الله اصطفاك وطهاك واصطفاك على نساء العالمين طب معنى أن ربنا اصطفاك وطهرك تعمل إيه بقى هذه تحتاج إلى شكر والاصطفاء تكليف كما أنه تشريف يعني أنت مش هتصطفى كده أنك أنت الله سبحانه وتعالى يجعلك من بين أصحابك ومن بين أهلك من تحمل هم دينك هذا اصطفاء عليك أن تشكره يقولوا الاصطفاء ده من الله سبحانه وتعالى والتفضيل من كسب البشر يعني سيدنا محمد لما أصبح خير خلق الله لأنه اجتهد في طاعة الله على أفضل ما يكون الخلق فلا أحد اجتهد في طاعة الله مثل النبي صلى الله عليه وسلم عايز أحقق التقوى أعملها إزاي قال له التقوى مرتبطة بالعلم ايه الدليل على ان التقوى مرتبطه بالعلم عن الله وبامر الله وليس ذلك ان كل من تعلم عن الله وعن امر الله انه من الاتقياء ان احيانا ممكن يكون يتعلم على امر الله ولا يحقق التقوى لكنها مرتبطه التقوى نفسها الا واني اعلمكم بالله واتقاكم له إن كل ما تعلم عن ربك أكثر كل ما تستطيع أنك أنت تتقيه أكثر إنما يخشى الله من عباده العلماء إن أخشى الناس لله هم مين العلماء بالله والعلماء بأمر الله فكل ما تعلم عن ربك أكثر وتعلم عن أمره أكثر كل ما وسعت مساحتك في طاعته أكثر الملائكة ذهبت إلى مريم وقالت إن الله اصطفاك يقول الاصطفاء الاولاني اصطفاء اختيار وطهرك العلماء يقولوا طهرك من يقولوا طهرك من المعاصي ما من نبي عارفين حديث الشفاعة الطويل أن الأنبياء جميعا يذهبون إلى آدم يا آدم يشفع لنا عند ربك نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم اذهبوا إلى موسى اذهبوا إلى عيسى كل نبي يذكر زلة أو هفوة من الهفوات سيدنا موسى قتلت نفسي سيدنا ابراهيم كذبت ثلاث كذبات حتى ياتوا الى عيسى فلا يذكر اي هفوه غير انه يقول اخاف مقام الله نفسي نفسي ثم ياتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها ان هذا المكان او هذه المكانه او هذا المقام لا يقف فيه أحد إلا من تحمل بأمر الله سبحانه وتعالى رسالة الله إن القرآن رسالة العالمين لم تكن تصلح لأن يحملها أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم إن ما ينفعش أن أي حد من الأنبياء يحمل القرآن هذه رسالة الخاتمة وهذه الأوامر التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ننفذها تحتاج إلى رجل صاحب طبيعة خاصة وصاحب أخلاق خاصة وصاحب صبر خاص فكان صلى الله عليه وسلم الملائكة نزلت على مريم وقالت إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يقول الاصطفاء الثاني اصطفاء تفضيل فالاصطفاء الأول اصطفاء اختيار والاصطفاء الثاني اصطفاء تفضيل وبينهما التطهير والطهارة يقولوا الطهارة من الذنوب يقولوا الطهارة من الأخلاق الرديئة بعضهم قال الطهارة من الحيض والنفاس وهذا لم يثبت ان ازاي يعني ان امر كتبه الله على بنات ادم الله سبحانه وتعالى طهر مريم بالطاعة هي الطاعة يا جماعة بتطهر هو انك تدي وقتك لبيت ربنا دي طهارة هو انك تجلس في بيت الله تتوطن المساجد يبقى المسجد موطنك انك تتعرف ببيت ربك انك تخدم بيت ربك انك تمكث في بيت ربك فترات دي طهارة قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى تزكية لقلبه انك انت مواطن النور مواطن النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه انك اكون عايز قلبك يمتلئ نور وعقلك يمتلئ نور اقترب من اماكن السجود اقترب من بيئات الايمان اصطفاك وطهاك واصطفاك عن نساء العالمين طيب ربنا اصطفاك هتعمل ايه بقى خلاص يا جماعه انا خدت سك خلاص انا ربنا اصطفاني يا مريم اقنتي لربك الكنود أشد الطاعة يبقى ورق الاصطفاء على طول ايه تكليف يبقى ورق التشريف ايه اوعى تتخيل ان انت لما ربنا سبحانه وتعالى جاء بك لتمكث في بيتي لتتعلم عنه ان هذا ليس مسؤولية عليك انك ستسأل عن ايات الله ستسأل عما سمعت ستسأل عن العمل يا مريم اكنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يبقى الناس اللي كانت قبل كده كانت بتسجد وتركع ولا ما كانتش بتسجد وتركع قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان في ركوع وسجود ولا ما كانش في ركوع وسجود؟ كان في ركوع وسجود اسجدي واركعي مع الراكعين اخضعي لامر ربك واسجدي لله اسجد واقترب ما سجد عبد لله سجدة إلا رفع الله بها درجة تخيل واحد سجد يا جماعة وقعد دقيقة دقيقتين ثلاثة خمس دقايق كل ما هو ساجد كل ما هو بإيه بيرتفع بس السجود انت مش بترتفع في السجود ده انت في السجود ده انت بتحط انفك في التراب ده انت بتعلن في السجود ده اعلى مواضع الاستسلام يعني انت لو جاي حد عايز يضربك وهو مترصد بيك مش هي مش هيختار وقت احسن من انت وشك في التراب مش شايف اصلا السجود اعلان الذل السجود اعلان الامن بالله اعلان التوكل والثقه في امر الله اسجد وناجي وادعي واقترب من ربك كل ما بتكون أكثر ذلا لربك كل ما يرفعك الله سبحانه وتعالى وكل ما تكون أكثر استغناء عن ربك كل ما يذلك الله سبحانه وتعالى هنشوف ان اللي حرفه وسادة عيسى كان رجل اسمه بولس في مكان في جهنم كده ده اسمه سجن بولس ده لوحده يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الزر تعلوهم نار الأنيار يسقون من رضرة الخبال في سجن بولس أو بولس قصة سيدنا عيسى قصة مليئة بالأحداث سجن كده في جهنم لوحده وراه مين المتكبرين لما تكبر أذله الله أمثال الزر الزر ده النمل الناس يوم القيامة ستون ذراعا وده ايه حقير لا يؤبه له ليه كان متكبر على الناس في الدنيا كان متكبر على الناس في الدنيا كان يريد أن يثبر الناس على آرائه في الدنيا متكبر المتواضع اللي بيسجد لربه اللي أكرمه الله بالسجود اللي اصطفاه الله بالسجود بين يديه اعرف ان انت كل ما ربنا بيصطفيك اكتر كل ما بيسمح لك او بيؤذن لك انك انت تسجد اكتر وان عليك ان تتحمل هذه المهمه وانه اذا اردت ان تقترب من ربك وان تسلك الطريق الصحيح فاكثر من السجود لما قال له عايز منزله عاليه في الجنه قال اعني على نفسك بكثره السجود قال له حط وشك في التراب كتير لربنا اسجد لله شيخ الاسلام ابن تيميه معظم العلماء الذين جاءوا من بعده يوقرونه حتى المخالفين له يعني معظم من له مسحة علم لما يجي يتكلم يقول لك الرجل كأنما بسط القرآن والسنة بين يديه حتى اللي كانوا بيخالفوه وعاشوا عمرهم في المناظرة معناه يحترموه يقول لك احنا بنخالفه بس هو في الآخر راجل ايه صاحب علم ودين كان يقول كنت أقرأ في الآية مئة تفسير فلا يعجبني الآية يمر عليها كده يقرأ فيها مئة تفسير حاسس إن الآية فيها فيها كنوز فأقوم فأسجد وأمرغ وجهي في التراب وأقول يا مفهم سليمان فهمني يا معلم داود وإبراهيم علمني فيفتح الله علي من المعاني قول فجأة أفهم الآية اسجد يا مريم اكنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين كلمة مع الراكعين معناها انك تنضم لجحافل العابدين انك تكون في وسط العباد ايه اللي يخليك تقعد في وسط الفاسقين والفاسقات ايه اللي يخليك تصاحب ناس بعيدة عن ربنا ايه اللي يخلي حياتك تبقى مليئة بالاختلاط بأهل المعاصي كن مع الواقعين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أنت هتقعد مع مين ما هو الطباع سراقة الأخلاق تنتقل من مكان إلى م... من شخص إلى شخص زي رائحة كده الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ كده حامل المسك ما بيجيش يقول لك تعالى ما معانا شويه عطر كده انت ممكن لو انت ما اشتريتهمش مش هتشمهم حامل المسك انت بتشم منه مجرد دخوله فيقولوا كذلك الاخلاق بتنتقل من فرد الى فرد انت قاعد مع ناس بيكذبوا طول النهار كذابين تفتكر هتبقى صادق يعني قاعد مع ناس لا تركعها اصلا وانت الوحيد اللي بتركع وبتصلي تفتكر تبقى واقع واحده قاعده مع بنات كلها متبرجات تفتكر يعني هتبقى هتنتقل اليها الحياء من خلال هؤلاء وبعدين يعني ما اختلطش بالناس يا سيدي اختلط مع كلنا بنختلط في الدنيا لكن من تصاحب من تلازم ما الذي تحرص على صحبته ما الذي تصبر نفسك واصبر نفسك مع مين دول اللي هتصبر نفسك معهم اركعي مش لوحدك اركعي مع الراكعين ليه اركعي مع الراكعين وفي ذلك دلالة أن الإنسان يحتاج إلى صحبة إنك أنت مش هتعرف تبقى إنسان كويس لوحدك مهما والله أنا قوي أنا ديني عالي أنا خاتم المصحف ده أنا بحفظ قرآن للناس ده أنا عامل مجهود عظيم في وسط في وسط الأعمال الخيرية مش هتعرف تكمل لوحدك الأنبياء وهم أعلى العزائم النبي عليه كان يقول من يعينني حتى أبلغ رسالة ربي سيدنا موسى قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري الراجل اللي ربنا ضرب به المثل في القرآن من أعظم العزائم في الجهاد في سبيل الله بلغ مطلع الشمس وبلغ مغرب الشمس كان يسأل الإعانة قال أعينوني بقوة ذي القرنين مش هقدر لوحدك مش هتقدر لوحدك هتقدر لوحدك لحد أول الشارع بس لكن عند اول ساعه تخش يمين او شمال لكن عشان تستمر في الطريق تحتاج الى صحبه وكعي مع الواقعين ذلك لما العالم لما جاءه رجل قاتل مئة نفس قال له ايه قال له نصيحة واحدة قال له صحبة قال له عايز اتوب اعمل ايه قال له اذهب الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله روح مع الصالحين طب هيدوني ايه مالكش دعوه هيدوك ايه روح مع الصالحين طب عندهم منهج ولا ما عندهمش روح مع الصالحين احصر نفسك في زمرة الصالحين طب ممكن ما يسمعونيش كن مع الصالحين واكعي مع الواقعين قال تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك هذا غيب ولأنه غيب فلا ينفع أن نتكلم في الغيب إلا بوحي احنا ما شفناش غيب فنحتاج فيه إلى دليل قوي نحتاج فيه إلى مصدر موثوق فلذلك لا نصدق الغيب إلا إذا جاء من عند الله أو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ربنا بيقول لنا على السلام أنه يوحي إليه قصة مريم وقصة اختصام علماء بني إسرائيل في من يكفل مريم بصلاح والد مريم وأم مريم إن يا جماعة الإنسان الصالح ربنا سبحانه وتعالى بيخلفه في ذريته كان أبوهما صالحة إنك تعيش صالح ما تشيلش هم العيال ما تقوليش هياكلوا ايه ويشربوا ايه عيش صالح الله سبحانه وتعالى الرزاق الله سبحانه وتعالى الخالق يقول لك اصل انا مش هقدر ان انا اعمل ده عشان خاطر العيال يقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد مسبنه مبخله محسنه انك تيجي تعمل حاجه عايز تنفق العيال البيت مبخله عايز تجاهد مسبنه اموت ومين اللي يصرف على العيال وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود بجد والله محسنه انك دايما شايل هم حزين مستقبله ويتجوز مين وفين وازاي انظروا كيف يكفو الله سبحانه وتعالى زوجية الصالحين كيف ان افضل البشر يختصمون يختصمون في ايه بيعملوا قرعة على ايه هياخدوا فلوس بتوزع هدايا بتوزع اموال بتوزع شقق وقصور ده بيختصموا في من يكفل مريم ومين مريم رضيعة هتعمل ايه يعني المهمة التي لأجلها نذرت أم عمران أم مريم زوجة عمران مريم مهمة شاقة جدا إن واحدة تقعد في الكنيسة في الدير في مكان بعيد صعب لا يتحمله إلا الرجال ومع ذلك لما ابتليت المرأة بالأنثى لم تحنث في الوعد احنا كم مرة بقى ايه نوعد ربنا اول ما الاجازة تيجي هتلاقيني بصلي في الجامعة على طول واول ما الاجازة تيجي ما نصليش في الجامع اول بس ما اخلص الموضوع ده هتلاقيني هختم على طول هختم المصحف وخلص الموضوع والموضوع اللي بعده ما يختمش المصحف اول ما تجيلي فلوس هنفق انا بس معسر الايام ديت وتجيب فلوس وتتصرف وفلوس وتتصرف ثم هو ينكث المرأة كانت صادقة الله سبحانه وتعالى تقبل عطية هذه المرأة الله سبحانه وتعالى كفل هذه العطية لرجل من الصالحين لنبي نبي تخيلوا مع واحدة ربها نبي وظلت مريم عابدة قانتة طائعة لله سبحانه وتعالى وبشرتها الملائكة بأنه سيولد لها المسيح وإيه لعل البشرى وقعت موقع لكن كيف ولد لها المسيح يعني ربنا بشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وزيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين عادي لما اتجوز ان شاء الله ربنا يرزقني ذريه صالحه غير ان الامر جاء على غير ذلك فجاءت ولادة المسيح معجزة بل آية للعالمين أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا أستغفر الله لي